بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من آخر إصحاح في سفر الأمثال في عدد عشرة وده الإصحاح واحد وثلاثين بيقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالملكه تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج البرد يعني لأن كل أهلها أهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها موشيات موشيات يعني الثياب المتزوقة كده بالفنون الكتيرة اللي بنعرفها لبسها بوص وأرجوان زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين في هذا اليوم نحتفل بالتذكار الثالث لشهداء هذه الكنيسة المقدسة كنيسة البطرسية وجيد جدا أن يتحول هذا التذكار إلى احتفال وفرح وزي ما استمعنا من الكورال أطفال صغار سنواتهم معدودة إلى الشباب والشابات وهم بيتذكروا وبيرنموا وبينشدوا وبيسبحوا تذكارا للشهداء والشهيدات في هذه الكنيسة وثلاث سنين يعني دي حاجة قريبة خالص ولكن احتفلنا اليوم كله ووجود الآباء الأحباء الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والأراخنة وكل الشعب بنحتفل بتذكار حياة فتذكارات الشهداء هي تذكارات الحياة لكنيستنا القبطية وما نقرأه في كتب التاريخ الكنسي عشناه ورأيناه بأعيننا ولذلك نحن يوم في يوم فرح هؤلاء الذين استشهدوا في هذه الكنيسه ودماءهم تناثرت في كل مكان هؤلاء يشفعون من اجلنا يصلون من اجلنا وكما نعلم ان كنيستنا بين السماء وبين الارض الكنيسه المنتصره والكنيسه المجاهده وهي كنيسه واحده ولذلك ما اجمل تذكارات الشهداء ويزيد هذه التذكارات جمالا أننا في شهر كياك وشهر كياك معروف أنه الشهر بتاع أمنا العذراء مريم شهر التطويب والتسبيح والتعظيم وهم فعلا استشهدوا في أثناء القداس وفي أثناء الصلوات وبعد سهرة كياك وبعد التسابيح الكبيرة فذهبوا مستعدين إلى السماء آه، يزيد فرحتنا ان الكنيسة تخصص مزار وكنيسة صغيرة كده على اسمهم تمتلئ بالأيقونات وبصورهم وببعض تذكارات من يوم الحادث ده والنهاردة دشنا لوح مقدس قمنا الصبح ودشناه وبعدين جبت ويايا وحطيناه في الكنيسة صغيرة طبعا كمزار وبقت كنيسة ممكن نصلي فيها قداسات بعدد محدود خالص لكن هي تذكار جيد وجميل وللزيارة أيضا لمن يزور في الأجيال اللي بعدنا أنا بشكر أباء الكنيسة وبشكر ميشيل بي وبشكر الأباء الأحباء والخدام والخادمات وبشكر خدام الكورال وكل اللي شاركوا فيه وطبعا آه، نقدم تعزية إلى إخواتنا الأسر ولكن نفرح معهم أن صار لنا شعف- شفعاء في السماء في الأسبوعين اللي فاتوا اتكلمت وياكم في موضوعين الموضوع الأول الأصوام توبة الكنيسة والموضوع الثاني التسبيح بهجة الكنيسة النهاردة عايز أتكلم وياكم بهذه المناسبة وبحر كياك عن المرأة المتقية زينة الكنيسة المرأة المتقية زينة الكنيسة عندما نحتفل بتذكارات قديسين كلهم ولدوا من أمهات والأم الجيدة ولدت لنا قديسا فكأننا في كل مرة نحتفل بالقديسين نحتفل بالمرأة التي أنجبتهم وزي ما قيل للسيد المسيح طوبى للبطن اللي حملك والثديين اللي رضعتهما فالمرأة المتقية هي زينة الكنيسة و عايز اكلمك في الموضوع ده في نقط كده محدده تكون قدامنا كلنا اول نقطه ان العذراء مريم هي فخر جنسنا جنسنا رجال ونساء الرجل والمراه الفخر لنا كبشر هو امراه امنا العذراء وكانت في البدايه حواء ام جميع البشر وهي التي أوجدها الله من أعماق كيان آدم من الأعماق وصارت منتمية إليه ومرتبطة به ولكن عندما دخلت الخطية وهي وآدم وكسروا الوصية وكسروا أيضا قلب ربنا واستحقوا عقابه ففي التدبير الإلهي كان لازم يكون من يقوم بعلاج هذا الأمر وكسر الوصية أن تكون امرأة فكانت أمنا الحواء هي المدخل والمعمل الإلهي لكي ما يأتينا ربنا يسوع المسيح متجسدا من أجل خلاص البشر عشان كده يقول إيه بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ودي ترمز إلى أمنا العذراء ففقت عليهن جميعا وصارت أمنا العذراء مدخل وده اللي بنحتفل بيه طول الشهر ده شهر كياك عبر الأحاد الأربعة انتهاء بقداس عيد الميلاد وطبعا لما بنقرا في الكتاب المقدس بنقابل امراه او نساء فضليات بنقابل مريم اخت موسى المسبحه بنقابل دبوره القاضيه بنقابل مريم المجدليه التائبه ونساء كثيرات لكن برضو علشان تبقى الصوره قدامنا واضحه وجد في التاريخ الكتابي نساء شريرات فمثلا نتذكر النساء اللاتي حولن قلب سليمان الحكيم وقع في خطايا كتيرة رغم أنه كان مختار ونتذكر أيضا إيزابل الشريرة التي اعتدت واستولت على حاجات مش بتاعتها لكن الكثرة منهن فضليات وزي ما بيقول لنا السفر في آية 29 بنات ك... بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا ولأن أمنا العذراء مريم في دورها من أجلنا إحنا البشر الدور الكبير جدا احنا نصلي باستمرار في صلوات الأجبية وفي تسابيحنا القطعة بتاعة السلام لك أحب إن أنا أقراها وإياكم طبعا كلكم حافظينها لكن أحب أقراها وإياكم عشان تاخدوا بالكم من معانيها السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا ده الجزء الأول هي أربع أجزاء الجزء الثاني السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا الثالث أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا الجزء الأخير الرابع السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا أمنا العذراء فخر جنسنا ولدتي لنا عنوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا فأول حاجة المرأة المتقية زينة الكنيسة أمنا العذراء مريم الأمر الثاني أن المرأة في التاريخ الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة لها دور كبير جدا في الأحداث وفي التاريخ وفي الأسفار حتى بعض الأسفار باسمها زي سفر الرعوس وزي سفر أستير وهكذا وبعض الرسائل موجهة لها في رسالة يوحنا الرسول الرسالة الثانية أكتب لك إلى كيرية في الكتاب المقدس يقول في نفس الإصحاح ده الحسن غش الحسن يعني الجمال والجمال باطل أما المرأة المتقية فهي تمدح المرأة المتقية زي ما بقول لكم هي المرأة التي عاشت في مخافة الله وزي ما ذكرت أسماء قديسات في الكتاب المقدس بنذكر المرأة السامرية بنذكر الكنعانية بنذكر نساء كثيرات زي مريم أخت موسى برضو وزي دبورة ونساء كثيرات زي رعوس وزي أستير نساء فضليات والمرأة المتزوجة هي سبب سعادة بيتها ودايما حتى في الأمثال الأجنبية يقولوا كده happy wife happy life الزوجة السعيدة سعادة لبيتها أو بيتها السعيد فالمرأة وكل القديسين اللي احنا بنحتفل بيهم سواء رجال أو نساء جاءوا من امرأة وكانت أم وربت وكبرت وعلمت وسلمت الإيمان وصارت المرأة لها تأثير كبير جدا في الحياة المقدسة يقول لك أمي علمتني أنا اتعلمت من أمي وشفتها بتعمل كده فبعمل زيها الكلام ده ينطبق على الجميع سواء رجال أو نساء الأمر الثالث في أحداث الميلاد وقصة ميلاد تجسد ربنا يسوع المسيح نلاقي المسيح رفع من شأن المرأة ليه؟ في العهد القديم وفي التاريخ اليهودي كانت المرأة ليس لها مكانة أو قيمة وكان الراجل اليهودي كل يوم الصبح يصحى من النوم ويفتح الشباك بتاع بيتهم ويبص للسماء كده ويقول له اللهم أشكرك يا رب أنك لا تخلقني وثنيا ولا امرأة ولا جاهلا ده الرجال طب الستات لما يفتحوا الشباك هيقولوا ايه هيقولوا اللهم أشكرك يا رب أنك خلقتني كما شئت ويسكتوا وكانت المرأة ليس لها كرامة في فكر ووجدان العهد القديم منسية عندما جاء السيد المسيح وفي ميلاده حب يكرم المرأة في صورها الثلاث الثلاثة صورة المرأة المتزوجة وصورة المرأة العذراء وصورة المرأة الأرملة فجمع الثلاثة حواليه في قصة الميلاد كانت المتزوجة هي أليصابات كانت فقرة ورفعت مع زوجها زكريا الكاهن صلوات كثيرة وامتد الزمن معاها وكانت زي ما الكتاب بيقول كان هي وزوجها عايشين في البر أسرة بر ولكن ما كانش عندهم عندهمش نسل المتزوجة وجاءها النسل اللي هو يوحنا المعمدان أفضل مواليد النساء والمسيح جمع حواليه كمان المرأة العذراء وهي أمنا مريم القديسة مريم العذراء التي ولد منها اللي بنقول على اسمها السؤتوكيات في تسابيح كياك كل يوم له سؤتوكية وبيحمل فيها المعاني العقائدية واللاهوتية اللي عايشة بيها كنيستنا المرأة الأرملة كانت حنا النبية التي كان لها 84 سنة وأرملة وذكر اسمها في قصص وأحداث الميلاد فصار السيد المسيح يكرم المرأة ويرفع من شأنها طبعا أمنا العذراء مريم أليصابات حنا النبية وبعد كده مرورا بتاريخ العهد الجديد بقصص كثيرة رفع من شأن المرأة فمثلا احنا في التاريخ الذي يحكي لنا بطولات كثيرة للمرأة المرأة نجدها زوجة أو أم أخت ابنة ناسكة شهيدة متألمة ترين مجد الله مريم ومرسى و مريم ومرسى أنت تهتمين لمرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد حتى معاملات المسيح مع المرأة كانت لنا دروسا اتعلمناها كدروس اتعامل المسيح مع المرأة السامرية ولم يذكر است- بعد مقابلة المسيح صارت إنسان هم يومين في الآخر هم ماشيين يقولوا له احنا مش يعني امنا عشان خاطر المرأة السامرية دهيت احنا امنا لاننا شفناك انت مخلص العالم وهم أول شعب يطلق على المسيح مخلص العالم هي مريم المجدلية رغم أنها كانت في بداية حياتها إنسانة بعيدة واحتلها الشيطان ولكنها صارت بعد ذلك إنسانة قديسة واختارها المسيح هي التي تنقل بشرى القيامة إلى التلاميذ وراحت تقول آه، خبر القيامة قيامة المسيح وطبعا الفصل بتاع مقابلتها للمسيح وهي امرأة باكية بعد القيامة وبتسأل المسيح لو كنت خدته افتكرته البستاني لو افت- كنت خدته قولي حطيته فين علشان أروح وأخده وصارت مريم المجدلية هي التي تبث المسيح فدي مكانة وكرامة طبعا في العهد الجديد هناك كثيرات أمه أمي بيوصف الوصف الجميل رفض ده خادم فسلموا على أمه أم الخادم ده التي أعتبرها أنا أيضا أنها أمي ده بيبين لنا صلة العلاقات وقيمة الأم أو قيمة المرأة بصفة عامة في الكتاب حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدم بيديها سفر الأمثال بيقول كده في أمثال واحد حكمة المرأة تبني بيتها عشان كده طوبى للبيت اللي فيه امرأة حكيمة والحكمة دي طبعا نعمة وعطية بيقدمها الله للإنسان في الأمثال في مثل لطيف قوي يقول المرأة كالمطر أينما وجد نفع المرأة كالمطر المطر في أي مكان ينزل له فايدة يروي أرض يغسل شجر يرطب الجو بأي صورة من الصور فيقولوا على المرأة المرأة كالمطر إنما وجد آخر حاجة أقول لك عليها إن شهر كياك اللي إحنا ابتديناه آه، الكنيسة بتخصصه لتطويب العذراء لكن الحقيقة لما تأك- تركزوا في القراءات الكنسية خاصة في الأناجيل إنجيل عشية يوم الحد العشية السبت بالليل وإنجيل باكر يوم الحد الصبح وإنجيل القداس في الأربع أحاد تجدوا أنها تتحدث عن المرأة وكأن الكتاب وكأن تقسيم زي ما انتم عارفين ان احنا بنقرا في آه، احاد شهر كياك في القداس اصحاح واحد مقسم على اربعه اقسام بنقرا انجيل لوقا الاصحاح الاول وده 80 آية الى اربعه اقسام بنقرا كل قسم في حد من حدود شهر كياك في القداس قداس يوم الحد بس في الأربع أقسام دول نتقابل مع المرأة في الحد الأول نتقابل مع زكريا وأليصابات وكيف صار صامتا اللي هو الحد الجاي إذا أراد ربنا وعيش نتقابل ويا العذراء مريم وأليصابات القديم والع... في الحد الرابع نتقابل ويا آه، أليسا بار المعمدان مع زكريا الكاهن نتقابل ويا المرأة وده نوع من التكريم ونوع من التطويب لكن مش كده احنا كمان بنتقابل وياها في زي ما قلت لك في العشية وفي باكر وفي القداس آه، المرأة المعطية وبتعطي شيء ثمين شيء غالي تقدم شيء غالي بيقولوا ضرورة الطيب اللي قدمتها ساكبة الطيب تساوي شغل سنة قيمتها تساوي شغل سنة في إنجيل باكر نتقابل ويا المرأة, المرأة أو الأرملة اللي قدمت الفلسيه فهي المرأة المعطية معطية من أعوازها معطية من أعوازها حتى احنا بنقرا كتير في الكتاب المقدس ان السيد المسيح كانت تتبعه نساء وكنا يخدمنه بيخدموه وده شيء واضح في تاريخ الكنيسة خالص وقصص قديسات كثيرة كانت تخدم بهذه الصورة فبنتقابل في باكر مع المرأة التي قدمت الفلسين وقد وهي المرأة المعطية من أعوازها في القداس زي ما قلت بنتقابل ويا أليصابات الزوجة المصلية التي رفعت قلبها لله لأنه نزع عاري من بين الناس كان إحساسها وشعورها كأنها تعيش في عار ودي كلمة صعبة طبعا في عار لما الله أعطاها نسل وصارت حاملا صلواتها استجيبت مع زوجها زكريا الخلاصة يا إخوتي أن المرأة المتقية هي زينة الكنيسة وإذا كنا الشهداء هنا آه، التسعة وعشرين فيهم شاب استشهد وفيهم 28 أخت آه، استشهدوا فبنتذكرهم ونمدحهم ونفرح بيهم ونلتمس صلواتهم دايما من أجلنا وبتكون دهيت فرصة جيدة إن احنا فكرنا يتجدد ويرتبط بالسماء دول إخواتنا سبقونا وإحنا في نفس الوقت بنتذكرهم وعايشين على الأرض وفاكرينهم في السماء ففكرنا دايما موجود في السماء عايز أجاوب على سؤال واحد قدمهولي آه، خارج الموضوع يعني بمناسبة الأحداث اللي هي الكلام اللي على النت الكتير بتاع رسالة نيافة أنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس ورسالته إلى كهنته في إبرشيته بخصوص الاحتفال بعيد الميلاد طبعا قريته حاجات كتيرة على الميديا واللي هو اللي ملوش ابتدى يتكلم ونسمع ناس آه، رقباء على الكنيسة ورقباء على أعمال المجمع المقدس وعلى الآباء بحياتهم وبمناقشتهم بإدارتهم للكنيسة وكل واحد يكتب كلام من عنده طبعا أمر مؤسف للغاية وفي كتابات تعدت حدود الأدب أنا عايز أحكي لكم الحكاية من الأول الرسالة اللي كتبها نيافة أنبا سيرابيون لكهنته في إبرشية إبرشية لوس أنجلوس بيقول لهم احتفالنا كالمعتاد يوم 29 كياك وده الاحتفال عيد الميلاد المجيد اللي بنحتفل بيه كل سنة ولكن لأن وردت له شكاوي من بعض الأسر هناك في أمريكا والحياة هناك مختلفة عن الحياة هنا والجو هناك غير الجو هنا فقال ان يوم 24 ديسمبر و25 ديسمبر يعني ده يوم في وسط الصوم ممكن نصلي فيه قداس ونسميه احتفال بعيد الميلاد دون كسر للصوم واستكمال الصوم للي ظروفه ما تسمحش فعايز اتكلم وياك الكنيسة عبر العصور لها سلطان أن تدبر أحوال العبادة والطقوس بما يتناسب مع الاحتياجات الرعوية وهديكم أمثلة كان زمان زمان يعني مثلا في بداية القرن العشرين كان القداس فقط يوم الأحد وكان يسمى يوم الرب حسب تعبير الإنجيل في سفر الرؤيا لما الأجازات بتاعة البلد اتحولت بقت يوم الجمعة الكنيسة بقت تصلي يوم الجمعة الكنيسة زمان ما كانتش بتصلي قداسات يوم الجمعة فحولت قداسات يوم الجمعة لما الناس أشغالها وأجازاتها اختلفت كتير في ناس بتاخد أجازة الثلاث وناس بتاخد الأربع وفي مدارس تاخد الجمعة والسبت في مدارس تاخد الجمعة والحد وفي مدارس تاخد الحد بس التنوع ده فالكنيسة عملت قداسات في كل وقت محدش يقدر يتكلم ويقول ده احتياج رعوي مثال تاني ومثال واضح لكم جميعا ان صلوات الاكليل سر الزيج المقدس كان يتم خلال القداس في الصباح وربما الكبار فينا كبار سنا الاباء والامهات تزوجوا اثناء الاكليل اثناء القداس يعني الاكليل بتاعهم كان اثناء القداس لكن الكنيسه لما رات ان ده لم يكن عمليا لم يعد عمليا قالت خلاص هسحب سر الزيجه من الصباح من وسط القداس واخليه بعد الظهر عشان الناس تقدر تحضر وتقدر تجامل تقدر تفرح ويبقى فيه متسع من الوقت ده احتياج رعوي والكنيسة بتدبره بحسب الاحتياج مثلا مثال ثالث احنا في مصر بنصلي من اجل النيل طب اللقباط اللي هاجروا يصلوا من اجل النهر اللي عندهم ولا النهر النيل ما هو ده سؤال طب احنا الكنيسة بتاعتنا ماشية على النظام الزراعي عندنا آه، بنصلي أشياء للزراع والعشب ونبات الحقل وأشياء لمياه والفيضان والمية النهر وبنصلي من أجل الحصاد طب ده احنا سنة زراعية احنا الكنيسة مبنية على الزراعة لأننا كلنا حول كلنا عايشين حوالين نهر النيل طيب اللي هناك اللي راحوا بلاد ده في ناس راحت بلاد ما فيهاش أنهار ما يصلوش من أجل المية يصلوا من أجل المطر من أجل الينابيع من أجل البحيرات كل بلد لها اختلاف ما هي دي ضريبة إن الكنيسة بتاعتنا امتدت في الخارج شيء طبيعي ان يحصل كده فمثلا احنا دلوقتي والمجمع اتفق من ايام البابا الشهود ان احنا نصلي كل الاواشي نصلي من اجل الميه ومن اجل الزروع ومن اجل الحصاد كله مره واحده احنا عندنا لا في الكنيسه المصريه هنا جوه مصر بنصلي بحسب طقس الكنيسه اللي موجود واي تدبير رعوي بيتم بين الاب الاسقف في برسيته وبين الاباء الكهنه وبيتشاور مع البابا البطريرك عشان يشوف الحاجة المناسبة للشعب وبلا شك الأحبار الأجلاء في كنيستنا القبطية هم حراس العقيدة وحراس التقليد وحراس الطقس وهم المنوط بيهم إحداث أي تغيير لما نتفق وبالصلوات وبالمناقشات بنشوف ايه المناسب وبنقدر نعمله وبعدين عدد المجمع دلوقتي مش عدد صغير مش عشرة ولا اتناشر ده عدد فوق المية في آراء وبنتناقش وبناخد وبندي وبندور على قرارات تكون فيها جماعيتنا عشان كده عايزك تعرف حاجه هو الإنسان من أجل السبت ولا السبت من أجل الإنسان على فكرة دي قضية من أيام السيد المسيح في إنجيل معلمنا مرقس في إصحاح اتنين في عدد 23 مرقس اتنين 23 يقول ايه اسمحوا لي اقرا لكم الجزء الصغير دهوت لل- آه، للتذكره واجتاز في السبت بين الزروع فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون ماشيين في وسط الغيط على يمينهم أرض مزروعة في سنابل مدوا إيديهم وكلوا السنابل دي وكان يوم سبت فقال له الفريسيون الفريسيون دول على فكرة مش في زمن المسيح بس الفريسيون دول في زماننا أيضا واخدين بالكم قالوا له ايه الفريسيون انظروا انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل تلاميذه هم ماشيين جاعوا خد سنبله وكل فالفريسيين اصحاب العقول الضيقه انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل فقال لهم خدوا بالكم من الكلام أرجوكم أما قرئتم قط ما فعله داود حين جاع حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في أيام أبي ثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة في استثناءات في الحياة الحياة كلها مش شكل واحد وأعطى الذين كانوا معه ثم قال لهم شوف بقى المبدأ اللي بيحطه المسيح السبت اللي هو الطقس إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت إذا ابن الإنسان إذا ابن الإنسان هو رب السبت أيضا احفظوا الشاهد ده مرقس 2 23 ل 28 فالتدابير التقصية اللي بتعملها الكنيسة هذه التدابير هي من أجل الإنسان وليس العكس عايز أقول لكم حاجة مثلا زفة القيامة اللي بنعملها تمثيلية القيامة اللي بنعملها يوم العيد القيامة دي لم تكن موجودة قبل سنة 1902 و3 واستعرناها من إحدى الكنائس ودخلت في الطقس عندنا الطقس يتطور مع الزمن عقيدة ثابتة والطقس يتطور مع الزمن مثلا احنا بنحتفل بثلاث اعياد كل شهر يوم 12 شهر ابتي عيد الملاك 21 للعذراء يوم 29 عيد البشارة والميلاد والقيامة طب ما احنا بنحتفل بالميلاد كل شهر ايه المشكلة اللي في الموضوع خالص الناس اللي عملتها مشكلة اعرف مطران إبرشيت لوس أنجلوس نيافة أنبس رابيو أصدر رسالة وليس بيان وكتبها بالإنجليزية لأنها موجهة للكهنة بتوعه وهذه الرسالة بناء على تساؤلات قدمت له ولهم من شعب الإبرشيت مفيش حد يتدخل بقى في المواضيع دي ده اسقف بيدبر حال ابرشيته بمشاركه الكهنه اللي وياه والمطران نيافه انبا آه، سرابيون التزم بتوصيه المجمع المقدس ان المهجر لما يواجه احتياج رعوي يتناقش فيه ويا الكهنه ويعرضه على البابا ونشوف مدى امكانيه تطبيقه ونشوف ننفذه ازاي البعض عن جهل افتكر ان رسالة المطران لكهنته انها العيد بقى عيدين بقى في عيدين وهذا راء فيش عيدين ولا حاجة الرسالة الرسالة إضافة استثنائية لظروف معينة ظروف عندهم احكي لكم بعض الظروف دلوقتي الرسالة توجيه اختياري محض الكنيسة اللي فيها احتياج تطبق الكنيسة اللي ما فيهاش ما تطبقش خالص هذا الاستثناء ليس بديلا عن 29 كياك 29 كياك موجود زي ما هو والاحتفال بيه زي ما هو وهو حسب الطقس بتاعنا وما فيهوش اي تغيير خالص هذا التوجيه ليس عاما ولكنه ليس عاما في كل الكنائس لكنه محدود بالكنائس اللي محتاجه الظروف دهيت وكمان هذه الرساله ليست اجباري على احد فيهاش اي نوع من الالزام وكمان هذه الرساله ليست دائما هو خاضع للظروف في ظروف في كنيستي كده في ظروف ما تنسوش ان اللقبات ده الجيل الاول بعد كده جه الجيل الثاني وبعدين كبر بعضهم اتجوز من أقباط وبعضهم اتجوز من أقباط من أصل مصري وبعضهم أجانب الجيل الثالث زيجاته بقت أكثر من جد تخش كني- في كنيسة رحتها في كندا لقيت فيها 52 جنسية اللي حاضرين هو اتجوز واحدة من فيتنام هي اتجوزت واحد حاجات كثيرة فإذا وجدت هذه الظروف ممكن استخدام هذا الاستثناء إذا لم توجد لا يوجد حرج على أي شيء بالمرة والرسالة لما كتبها نيافتو لكهنة إبرشيته لم يكن فيها أي تعديل لأي عيد من الأعياد ودخول الهيكل في ميعاده والبشارة قبلهم في ميعاده مفيش تغيير في أي عيد خالص في الغرب في الغرب بالذات في ديسمبر ويناير الظروف الجوية أحيانا تبقى غير مواتية في عيد الميلاد اللي فات ده الكاهن بشعبه في كنيسة في كندا ليله العيد كل واحد قاعد في بيته وما صلوش العيد عشان الجو والطرق والتلج اللي بيجي لنا عيدين عيد اسمه الصليب الصوم الانقطاعي ونصلي قداس مبكر وكل اليوم نكمله بالصوم النباتي كالمعتاد شيء طبيعي خالص مفيش اي تغيير ولها الحكايه دي لها سبب الحاجه الغريبه الذين تحدثوا في الميديا لم يفوتهم احد واحد اللي كتبه ابتدى ازاي شيء يضحك يعني قد هالنا وهال الشعب القبطي كله وابسط سؤال أعلم باسم الشعب القبطي مين قال لك تتكلم انت عينيك نفسك كبيرة في عينيك أيها الحبيب انظر إلى الخشبة اللي في عينيك مين اللي قاله السيد المسيح دعني أخرج القذى من عينيك دعني كده خليني أنا أشتغل دكتور عينين وأروح عند حضرتك عشان أشيل الق- القذى اللي هي الأشياء والتنسيت انه توجد شبه في عينيك هتشوف ازاي ومناقشة الأمور الكنسية ليس من الحكمة أبدا وضعها على عايز تناقش ناقش ويشد حد مسؤول أي أول البطرك لكن تقدر سطح القبر كده وانت دريان بيه اتنشر على السوشيال ميديا هو انا لما اجي عاتب واحد فين العتاب اللي كده وحض زمن و ايه ده نسيت نفسك واحد تاني كاهن